بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية كريم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هو ده رب العالمين عشان كده بقول لك الحمد لله ايه رب العالمين رب العالمين له الحمد وان لم يرزق وان لم يعطي له الحمد سبحانه وتعالى فله الكمال الذاتي جل جلاله كما ان فيه فقرا ذاتيا من حيث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه أخرجت منه تألهه لما سواه وعبوديته له احنا قلنا كده القلب بيمتلي ويتفرغ فكلما دخل فيه هم وإرادة وحب يخرج منه هم وإرادة وحب هي كده على قد ما تدخل يطلع من ناحية تانية عملية ايه احلال اسمها ايه ازاحة واحلال هتزيح حاجة وتدخل حاجة تحل حاجة تانية ازاحة واحلال احلال وتثبيت وتبديل احلال وتبديل ده ايه دي ما اعرفش دي اللغة الصناعية احلال وتبديل يعني هتبدل اللي موجود وتحطه تحل بداله حاجة تانية لذلك هتلاقي الانسان اللي عنده محبوبات كتير بيحب الكورة وبيحب الاهلي وبيحب الشطرنج وبيحب التلفزيون وبيحب مش عارف عنده 375 صاحب بيحبهم وعنده نسوان بيحبها وعنده شغل بيحبه وعنده محبوبات كتير ما تلاقيش وجود لمحبة الله عنده مفيش واللي مليان قلبه بحب ربنا مش قادر يعمل حاجة تاني إلا لمين لربنا فزوجته بيحبها لله وولاده وابوه وامه كده على الضيق ما عندوش محبوبات كتير ليه لان القلب مش فاضي ما بيدخلوش حاجه الا الا لما يسمع ان دي بيحبها ربنا تدخل بس ماشي ما يعرفش هو ده معنى بقى ايه امسك عليك لسانك وايه وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك المسلم الموحد الصادق حدوده ضيقه قوي علاقته محدودة جدا ليه لأن طاقة قلبه نفدت في محبة الرحمن نفدت في حب الله سبحانه وتعالى فأصبح حرا عزة وصيانة على وجهه أنواره وضياؤه وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه وإن لم يحس به لاشتغال قلبه بغيره ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله أنا قلت كتير زمان إن الإنسان بيخلق وفي قلبه الرصيد المناسب من العبوديات القلبيه الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء الحديث كده بس حتتين منه يعني يبقى زي ما البهيمة بتتولد كاملة راس ودان وعينين ورجلين وكاملة كذلك المسلم بيتولد مسلم ايه او اي طفل بيتولد مسلم كامل كامل فلذلك اي مسلم في قلبه حب ربنا بس انت محتاج تنكشه تطلعه تظهره ساعتها يجي على طول سبحان الله العظيم ما كنتش احب اقول القصص دي لكن كنت كنت بايت في طنطا وفوجئت الساعه 12 ونص واحده بالليل تليفون البيت رن احنا ما حدش بيتصل بينا لان احنا مش قاعدين كتير فرديت السلام عليكم فوجئت واحده صوت بنت صغننه خالص الو نعم قلت لي رشا موجوده قلت لي لا اسف النمره غلط قالت يعني هي مش موجوده حضرتك النمره غلط قالت يعني انا بسال هي موجوده ولا مش موجوده قلت لها اه انت عايز تعكسي بقى قالت بس انت حضرتك قد يعني صوتك كده قد والدي قلت لها اه قال طب ممكن اتكلم معاك شويه انا احب اصاحب حد قد والدي والله العظيم واقسم بالله الذي يعلم السر الكلام ده حصل كده بالحرف فقلت لها يا بنتي طب هتتكلمي ليه قالت هتسلم الدنيا فاضيه وعايزين نتكلم نتكلم مع بعض في اي حاجه قلت طب وبعدين يعني وبعد الكلام قدري انت بقى كلمتي ولد والولد ضحك عليكي وبقت مشكله بعد كده قالت لا لا لا لا لا محدش يقدر يضحك عليا انا اضحك عليه معلش طب وبعدين يا بنتي ربنا سمعنا وشايفنا دلوقتي نعمل ايه قالت ما هو ربنا عالم بحالي ان انا غلبانه برضه مش لاقي حد يكلمني قلت لها لا ما هو اللي عالم بحالك ده جعل لك مخارج هو بيحبك وبدليل ان هو وقعك فيا انا ما وقعتيش في شاب تاني كان قدر يخدعك وهي فانت تعالي دلوقتي افتحي مصحف افتحي عندك مصحف اه عندي مصحف طب افتحي كده افتحي اول اول سوره الكهف نقرا مع بعض الشاهد بفضل الله عز وجل الرصيد الفطري اللي موجود في القلب يجيب نتيجه اوعى تعملها اوعى تعملها احنا لسه بنتخانق لحد دلوقتي انا ومراتي في الموضوع ده انا اقصد من القصه دي ان في رصيد موجود في قلوب الفجار حتى هي البنت دي عمرها ما سمعت اطلاقا ان في حاجه اسمها تسجد وتكلم ربنا انا بحبك وانا تعبانه وانا محتاجه حد يونسني بنت في ثانيه ثانوي اه يعني 14 سنه دي ولا كام اه 14 سنه حاجه صعبه جدا جدا الفجور الحاصل نتيجه ايه نتيجه الاعلام نتيجه الجرايد والمجلات والتلفزيون والانترنت والكمبيوتر والصداقات والمجتمع والبيئه والمدارس وكل ده بيفسد الفطرة لكن في الفطرة موجود أصلا حب المين حب ربنا ورغبة في خير يعني القضية انك انت لما تدل على خير تلاقي انسان يعني يقبل بس انت محتاج بس تنكس فيه حتة حب ربنا محتاج تطلعها فالشاهد ايه ان كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها الجدع القطع والشق والإنقاص شاهد إن القلب في أصل الخلقة في حب ربنا وفي خوف من ربنا وفي رجاء لربنا القلب في أصل الخلقة في توكل على الله كنت بقول للحجاج اللهم ارزقنا الحج والعمره اللهم لا تحرمنا من الحج والعمره كنت بقول له بقى هترجع طفل لسه مولود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع ايه كيوم ولدته امه الولد اللي امه لسه والداه له اسنان ما يعرفش يعض ولا لسان يعرف يكذب قمة التوكل على الله تشوفه في الطفل سبحان الله العظيم ساعة أمه ما تشيله كده يبدأ يدور وساعة ما يقع في بقه ينزل له الخير رزقه متوكل فهو ده الطفل اللي موجود جوه كل منا بس محتاج حد ايه يستثيره وينكشه ويطلعه صح ابن القيم يقول ايه وما من مؤمن الا وفي قلبه محبه لله وطمانينه بذكره وتنعم بمعرفته ولذه وسرور بذكره وشوق الى لقائه وانس بقربه وان لم يحس به موجود جواه بس انت مش حاسس ليه لاشتغال قلبه بغيره وانصرافه الى ما هو مشغول به فوجود الشيء غير الاحساس والشعور به وجود الشيء حاجة والاحساس والشعور به ايه حاجة تانية ياما فيك طاقات وقدرات وامكانات ومواهب انت ما تعرفهاش عشان كده معطلة لكن لو فعلا بدأت تستعملها تلاقيها موجودة يقول لك انا ما كنتش اظن ان انا اقدر اعمل دي لكن سبحان الله عملتها ازاي لا هي موجودة بس انت اللي ايه انت اللي ما اكتشفتهاش نسأل الله عز وجل ان يشغلنا به عن غيره وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه هو بحسب قوة الايمان وضعفه وزيادته ونقصانه ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده وهو المحبوب المراد له بالذات والقصد الاول وكل ما سواه فانما يحبه ويريده ويطلبه تبعا لله لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله كلام خطير بقى متى لم يكن الله وحده هو غاية مرادك ونهاية مقصودك وهو المحبوب المراد لذاته القصد الأول هو وكل ما سواه تبع من لم يكن عنده ذلك لم يكن قد حقق لا إله إلا الله هو ده معنى لا إله إلا الله ما تفكرش اللي الكلمتين اللي انت بتقولهم لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله ويبقى خلاص حافظين لا ما معنى لا إله إلا الله ان يبقى الله كل شيء بالنسبة لك وكل شيء تبعا لله ودي عملنا عليها مشكلة في الحج في قضية قصة بنقولها كتير قصة ثلاثة أصحاب الغار لما نزلت الصخرة أول حاجة قالوها لن يخرجكم مما أنتم فيه إلا الله فبقول أنت أول حاجة بتقول يا رب أكيد لا في أي موقف من المواقف ابنك مريض أول حاجة بتقول يا رب ولا أول حاجة الدكتور أول حاجة الدكتور والأشعة والتحاليل والعلاج وبعدين يا رب انت لما تتعب اول حاجة وبعدين يا رب لما تزنق الكارت والتليفون والمعارف ومين اللي هيقف جنبية وبعدين يا رب هو ده اللي مفيش لا اله الا الله في القلوب المفروض اول حاجة ايه يا رب وبعدين الاسباب هو دي قضية تعلق القلب بالله هو ده معنى لا إله إلا الله هي دي المشكلة الكبيرة في حياة المسلمين النهاردة إن الأسباب الأول وبعدين أنا ما بقولش ما بيقولوش يا رب لا بيقول بس إمتى بعدين بعدين وهو ده أكبر غلط اللي لا يرضاه الله ولولا كرمه وفضله لما أجاب عبدا بهذه الطريقة أبدا كتير من الناس لما قالوا له إيه لنا إليك حويجة حويجة يعني إيه حكاية حاجة صغيرة قال ابتغوا لها رجيلا دوروا لها على راجل صغير عايزين منك حاجة صغيرة دوروا لها على راجل صغير أنا بتاع الحاجات الكبيرة فلذلك تجد كثير من الناس لما تقول له فلان جاي وانت تعالى يقول لك لا أنا الأول انا الاول كتير بتلاقيها كتير كده انك انت تحب تكون انت لذاتك فما بالك بالمنعم الله المحمود جل جلاله الله لما تلجأ للعبيد وبعدين في الاخر تقول له يا رب ومع ذلك لكرمه وفضله يعطيك ولا يحرمك نقولها الحتة دي تاني مهمة قوي ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده وهو المحبوب المراد له بالذات مراد لك أنت تريده بالذات تريده بالذات والقصد الأول وكل ما سواه فإنما تحبه وتريده وتطلبه تبعا لأجله لم يكن العبد قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله وكان فيه من النقص والعيب والشرك بقدره وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب بحسب ما فاته من ذلك وكتير جدا نسمع قصص ان الانسان اللي كنت فعلا واثق فيه وبعتمد عليه هو اول واحد خذلني مش بنسمع كده كتير سبحان الله هو الانسان ده اللي انا كنت لسه كان واحد بيحكي لي امبارح يقول ايه في ناس كده الواحد معيشهم مدخلهم في حياته عشان الظروف اتصل بيه اسال عليه ابعت له في المناسبات مخليهم حواليا دول هينفعوا في وقت زنقه وفجاه في وقت الزنقه الناس دول بالذات اول ناس تتخلى عني اول ناس ما لاقوهمش صبصب وتدور عليه تليفونه مقفول ما بيردش ما بيعتذر ده مسافر دايما قلت له ربنا بيربيك ويأدبك وانت مفيش فايده هي دي القضيه في النهايه ويقول وربنا سبحانه وتعالى يسخر لي انسان ما كان على البال ولا عمري جملته في حاجه وأفجأ بقى دخل وحل هو المشكلة ربنا سبحانه وتعالى بيعرفك واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ويكونون عليهم ضدا الشاهد أيها الإخوة يقول ابن القيم ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق واستفتح من كل باب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله متيقنا أنه إنما يحصل بتوفيق الله ومشيئته وإعانته لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه لم يحصل له مطلوبه فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فلا يوصل إليه سواه ولا يدل عليه سواه ولا يعبد إلا بإعانته ولا يطاع إلا بمشيئته إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا عرفت هذا فالعبد في حال معصيته وانشغاله عن الله بشهوته ولذته تكون اللذة الإيمانية قد استترت عنه وتوارت أو نقصت أو ذهبت فإنها لو كانت موجودة لما قدم عليها لذة وشهوة خلي بالك لو اللذة الإيمانية موجودة في القلب اللي هي انت متذكر حب الله وحمده وثناءه والثناء عليه لو انت متذكر دي ما تعصيش ربنا ابدا يبقى وانت بتعصي ربنا ده نتيجة ان اللذة دي لذة الايمان نقصت او ضاعت او غابت لازم لكن لو لذة الايمان موجودة في القلب لا يمكن تعصي اذ لو كانت موجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوة لا نسبة بينها وبينها بوجه ما بل هي ادنى من حبة خردل بالنسبة الى الدنيا وما فيها ولهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فإن ذوق حقيقة الإيمان ومباشرة حقيقة الإيمان لقلبه يمنعه من أن يؤثر على الإيمان ذلك القدر الخسيس وينهاه عما يشعثه وينقصه ولهذا تجد العبد اللهم اجعلنا عبيدا لك حقا اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك تجد العبد اذا كان مخلصا لله منيبا اليه مطمئنا بذكره مشتاقا قلبه الى لقاء الله تجده منصرفا عن هذه المحرمات لا يلتفت اليها ولا يعول عليها بل ولا تخطر له على بال لما نيجي نسأل واحد من الموحدين انت خطر على بالك تشرب سيجارة يقول والله عمري ما خطرش على بالي ابدا ان انا ندخن سيجارة ليه ما خطرش على باله هو مشغول بالايمان تخطر على باله دي ازاي طب ما خطرش على بالك ان انت تشوف ال ال ال الدش لا طب ما نفسكش لا والله وياما ناس النهارده لسه امبارح بيقول احنا مستغنيين عن التلفزيون بقالنا شهر وكنا معتقدين ان التلفزيون ده حاجة اساسية والعيال والزوجة ومشكلة اتشال ومش حاسين بادنى اشكال ليه دخل البيت بقى من ورا التلفزيون دخل ايه مصحف وشرايط وكتب و فخلاص يبقى المشكلة الكبيرة في ايه ان العاصي ده عصى نتيجة فراغ فراغ ايماني لو الفراغ ده مليان ما يعصيش ابدا فراغ بعيد عن الله ولهذا تجد العبد اذا كان مخلصا لله منيبا اليه مطمئنا بذكره مشتاقا قلبه الى لقائه منصرفا عن هذه المحرمات لا يلتفت اليها ولا يعول عليها بل ولا تخطر له على بال ولا ريب ان في النفوس البشرية من هو بهذه المثابة في ناس كده ما بتخطرش المعصيه على بالهم في في يا عم الشيخ وائل في اه في في ناس ما بتخطرش المعصيه على بالهم ليه الشتيمه بقى بتاع ابن القيم يقول ايه وانما يصبو كل الى ما يناسبه ويميل الى ما يشاكله فينفر الى المطالب العاليه واللذات الكامله او تجد من ينفر من المطالب العالية واللذات الكاملة كما ينفر الجعل من رائحة الورد الخنفسة تحب ريحة الورد أو الصرصار لا قال وقد شاهدت ده ابن القيم مش أنا شاهدت من يمسك بأنفه عند وجود رائحة المسك ويتكره بها لما يناله بها من المضرة يقول الشيخ اسمع بقى فمن خلق للعمل في الدماغة لا يجيء منه العمل في صناعة الطيب ولا يليق ولا يتأتى منه هي دي الشتيمة بقى آه. في ناس هو كده مش نظيف لما يجي يلاقي النظافة مش قال كده اخرجوا آل لوط من قريتكم ها انهم اناس يتطهرون يا عم دول عالم نظاف مشيك مش هينفع الشغل مع العالم دي كتير قوي في شركات يتقال كده الانسان ده نظيف ما ينفعش مشيه مشيه مش ينفع مش ينفع هنا يا ابني انت راجل نظيف مش تنفع معانا امشي والله حصل هي دي القضيه تجد كثيرا من هذا وتجد ايضا لما يبقى في ناس نضاف وواحد يدخل في وسطهم يقول انا اسف اسف مش سكتي انا اسف دي مش قعدتي لا اسف دي مش مش طريقتي لا مش هقدر مش هتخنق عايز مزيكا في كده وفي كده صح ولا لا في ناس كده دي سكتها ودي سكتها ابن القيم بقى يقول ايه فمن خلق للعمل في الدباغه لا يجيء منه العمل في صناعه الطيب ولا يليق ولا يتاتى منه والنفس لا تترك محبوبا الا لمحبوب هو احب اليها منه او للخوف من مكروه هو أشق عليها من فوات ذلك المحبوب فالجواب على من سأل لماذا نذنب أن الذنب يعدم لعدم المقتضي له تارة أو لاشتغال القلب بما هو أحب إليه منه تارة أو لوجود مانع تاره أو من خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه تعب انت ما بتعصيش ربنا ليه حاجة من ثلاثة لعدم المقتضي يعني ايه عدم المقتضي مش لاقي مفيش حاجة تقتضي انه يذنب مفيش مجال في ناس كده قلت انا كده ان في ناس لا بيطيع ربنا ولا بيعصيه فبتلاقيه لا بيسرق ولا يزني ولا يشرب سيجارة ولا يكذب ولا يغتاب ولا ينم اخلاقيات عالية جدا وفي نفس الوقت لا بيصلي ولا بيصوم ولا يعرف ربنا فده ما بيعصيش ليه ها لعدم المقتضي هو ما بيزنيش ليه لا لا انا مش فاضي بيزنس راجل بتاع شغل والزوجه هو متجوز عشان بس ال ال تكامل ال- ال- الصوره في المجتمع وخلاص على كده مش موضوع خالص ده طب ما بتكذبش ليه واكذب ليه كل الناس محتاجه لي مش انا اللي محتاج عشان اكذب وهك... لعدم المقتضي ده واحد التاني ما بيعصيش ليه ابن القيم يقول ايه فالاول حاله من حصل له ما عوض قلبه عن ميله الى الذنوب الثاني لاشتغال القلب بما هو احب اليه منه ان القلب مشغول بحاجه افضل ما بتعصيش ربنا ليه بقعد قلبه شغال في الذكر والتلاوه والحب والدعاء حال من عنده داع واراده ولكن عنده ايمان وتصديق بوعد الله فهو يخاف ان واقعها ان يقع فيما هو اكره واشق عليه والثالث من خوف في فوات محبوب هو احب اليه منه ما بتعصيش ليه يقول والله انا نفسي اعصي بس خايف من ربنا انا بحارب وجاهد وماسك نفسي بالعافيه خوف من الله زي الراجل اللي جاب لسيدنا عمر صندوق مجوهرات في الغزو فقال له الم تجد الا هذا فغضب وقال له ايه والله لولا الله ما اتيتك به قال له ده انا جايبه على على عيني لولا خوفي من ربنا انا ما بقولكش وانا جايبه عشانك لو عشانك مش هجيبه وعشان نفسي مش هجيبه انا جايبه ايه خوف من ربنا هو ده حال بعض من لا يعصي الله يبقى هم ثلاث حالات واحد ما بيعصيش لان المعصيه مش سكته واحد ما بيعصيش لانه مشغول بالله بما هو ألذ وأمتع واحد ما بيعصيش عشان خايف من ربنا خايف من العقوبة والتلاتة الاتنين الآخرين حلوين الاتنين مأجورين لأن العلماء لما تناقشوا في مسألة هل في الترك أجر قالوا الترك بنية يعني دلوقتي ما بدخنش ما بدخنش ليه عشان السجاير ريحتها وحشه مالكش اجر لكن ما بدخنش ليه عشان السجاير حرام يبقى ليك لك أجر ترك بنية لك به أجر يقول ابن القيم فالأول للنفوس المطمئنة إلى ربها والثاني لأهل الجهاد والصبر قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية في الأول وفي الثاني ده الأول اللي هو مشغول بعبادة ال- مشغول بحب, بحب الله مشغول بالحلاوة والثاني اللي هو بيجاهد والثاني قال فيه ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب العالمين فالنفوس ثلاثة نفس مطمئنة إلى ربها حامدة صابرة وهي أشرف النفوس وأزكاها ونفس مجاهدة صابرة ونفس مفتونة بالشهوات والهوى وهي النفس الشقية التي حظها الألم والعذاب والبعد عن الله تعالى والحجاب الحمد الحمد بحب كان كل كلام النهاردة عن الحب ازاي نحب ربنا بحمد وازاي نحمد ربنا بحب نقضي معها هذا الأسبوع لندخل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى مع مالك يوم الدين الدين الحساب الدين الحساب وحين تعلم أن هناك من يملك محاسبتك فإنك لا شك تعمل له حساب فكيف تعمل حسابا لرب الحساب أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يقبلنا وإياكم في الصالحين وأن يعافينا وإياكم من البلاء وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله